واكبر من حجمه ما تستغرقش في اللعب لان الاستغراق في الحلال حرام ازاي هو اصلا لو كان الفعل حلال مثلا زي الاكل مش ربنا قال كلوا واشربوا لو انا عشت حياتي كلها اكل لا صلاه ولا اعرف مفيش اكل طول النهار عمال اوضب في الاكل واكل اوضب في الاكل واكل اقوم من الاكل افكر في الاكل اقعد على الاكل اقعد يبقى الاكل هنا حرام ليه لانه استغرقني شدني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حياتنا كلها في الاكل لا ده احنا بناكل ونشرب علشان نعيش عشان ليه نعيش عشان نحيا مع الله عز وجل يبقى مش بنعيش بقى هنا المعيشه تقصد بيها الجسم يعني انا بقصد الحياه مع الله تبارك وتعالى فانت ايها اللاعب عمال تتدرب على اللعب وبعدين تلعب ده مش حرام انا واحيانا الواحد يحب يتفرج على الكوره مش قضيه انما الاستغراق طول النهار لعب طول النهار تدريب على اللعب وبعدين لعب في اللعب وبعدين اللعب اللعب الله يعني انا لما بسالك انت بتشتغل ايه عيب تقول لي لعيب لا لا لازم تكون بتنتج في الحياه لازم يكون ليك عمل بتعمله وبعد كده بتلعب بت بترفع عن نفسك كده لان هو اصله اصل اللعب في الاسلام ليه هو الله يقول في سوره الذريات وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون لا مش يلعبون الا ليعبدون يعبدون انا مخلوق للعباده باعبد الله لي هدف العباده اللي هي الطاعه مع الخضوع والذل لله عز وجل عشان كده ربنا في سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني تطيعوا الله آه سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني اطيعوا الله ولا تطيعوا معه احدا سورة البقرة يا ايها الناس اعبدوا ربكم يعني اطيعوا ربكم فاذا انت مخلوق اخي للعبادة علشان تقيم الدين يوم ما تحقق العبادة يبقى انت اقمت الدين آه قال الله عز وجل سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ادي اول الرسل سيدنا نوح ودي اخر الرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فأنت مخلوق علشان تقيم الدين ولذلك ربنا في سورة يونس في آخرها يقول وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين القيم سورة الروم برضه يبقى إذا أنت هدفك الدين غايتك الدين أنت مخلوق علشان الدين وبعد كده بتلعب بترفه بقى عن نفسك يعني بتاخد اي شكل من اشكال اللعب لكن ما انتش مخلوق علشان اللعب مش وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون لا لا ولذلك بقول لك عدم ما تس... يعني ما تخليش اللعب يستغرقك ياخد وقتك كله يبقى النهار الصبح بتتدرب بعد الظهر بتلعب ايه ده لعب لعب لعب لعب لعب ايه ده ليه وانت مخلوق للعب سبحان الله يوم ما تنزل تربتك يبقى انت ايه اللي قدمته للمجتمع ايه اللي انت قدمته في حياتك ايه اللي انت عشت من اجله ايه اللي ربنا خلقك من اجله اللعب لا يا اخي وعشان كده بقول لك ايها اللاعب خلي بالك انت بتلعب ايه لازم اللعب اساسا اللي انت بتلعبه ده يكون مباح ما يكونش حرام فمثلا تحرم الملاكمه لعبه الملاكمه البوكس لا دي حرام لان فيها ضرب في الوش الملاكمه فن الضرب في الوش ال hook وال upper وال straight كلهم في الوش طيب يبقى ازاي تضرب وش كرمه الله ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سوره الاسراء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم وعن الضرب في الوجه حتى بالنسبه للحيوانات الوسم لا لو انا عندي ربنا يعزك حيوانات مثلا ابقار او جاموس وانت مزرعتك جنبي فانا عايز اعلم البقر بتاعي ما علموش في وشه ما علموش في وشه لا شوف لان في وش اهو والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه حتى لو وصل الامر مع الزوج انه هيؤدب زوجته بالضرب اللي هو رقم ثلاثة فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يبقى ما يكونش على الوش ادي واحد اثنين ما يكونش ضربا غير مبرح يعني ما يكسرش عظم ولا يعلم في جسم لا زي ما بيقولوا ضرب الحبيب زي اكل الزبيب يعني زي ما بيقولوا كده يعني فانت كذلك ما تضربش على الوش ما تضربش في الوش لان الوش ده ربنا كرمه وهو طالع كده الحيوانات كلها وشها في الارض ولذلك انت يا مسلم او يا بني ادم لو تحب تبص للسماء هتعمل كده جبتها لكن الحيوان وشه في الارض تقوم انت تتفنن في ضرب الوش لا ده حرام ثم كذلك ما تلعبش لعبة فيها انحناء انحناء اللي يقعدوا قبل ما يلعبوا دول يركعوا لبعض لا لا ركوع الا لله انا عايز احيي اللاعب اللي قدامي ممكن ارفع له ايدي السلام عليكم ازي صحتك اي حاجه من دي يعني. لكن انحني له لا ده ركوع والركوع لا يكون الا لله تبارك وتعالى كذلك ما يبقاش اللعب اللي انت بتلعبه فيه عري عورتك مجسمه ها لا الشرط مش مشكله كبيره لان في بعض يعني علماء قالوا ان عورة الرجل هي القبل والدبر فقط وبعضهم قالوا ان هي من السرة الى الركبة حتى اللي قالوا من السرة الى الركبة قالوا السرة في حد ذاتها مش عورة والركبة في حد ذاتها مش عورة ما بين السرة والعورة كتاب سبل السلام يعني مش دي القضية يعني الحمد لله دلوقتي اخواننا بدأوا من يلبسوا للشورت الطويل ويجي لغاية الركبة جزاهم الله خير مش دي القضية انا بتكلم عن تجسيم العورات تجسيم العورات والعياذ بالله او كشف العورات وتقول لي دي لعبة عورات مجسمه زي اللي بتلبس ما يودي بتنط من حمام سباحه مثلا يعني ايه دي تقول لك دي رياضه لا مش رياضه ده عري ده عري والجمباز برضه عري والعياذ بالله والباليه كل ده ما يعتبرش رياضه لا لا حتى الراجل لما يجي يلعب رياضه طب بالله عليك ده شوف مثلا النساء اللي بيلعبوا لعبه التنس دي قول لي بالله عليك فاضل ايه انا مش عايز اتكلم لان ال... ال... الواقع اسوا من الكلام اللي انا هقوله لو انا اتكلمت واتكلمت بالفاظ الناس بتقول لا لا لا ده كلام اللي ده وفي ناس بيسمعوا في ستات دلوقتي على ال... بيسمعونا وفي بنات وال- والحياه امال المناظر تبقى ايه؟ امال المناظر اللي واقفه دي ماسكه تنس وموطيه دي دي ايه وضعها دي؟ وتقول لي دي رياضه؟ لا يا اخي اتق الله دي مش رياضه ده عري والعياذ بالله ده عري فخلي بالك ان اللعبه اللي انت بتلعبها اصلا ما تكونش حرام وبعدين ما تضيعش وقتك كله في اللعب عمرك عمرك وديته فين؟ أثمن شيء في الوجود الوقت أثمن وأغلى شيء في الوجود اثنين بيمر بسرعة ثلاثة دي خصائص الوقت اللي بيمر ما بيرجعش أربعة اللي بيمر ما بيتعوضش طيب أنت وقتك بقى وضيته فين بقى ها؟ عمال تشوط في كورة عمال تحط كورة في سلة عمال تجري وتلعب في كورة بإيدك وتقع وتنزل كل ده ها ها النتيجة إيه كل وقتك راح في الكورة كل عمرك ضاع في الكورة يا ربي ليه ليه في سبيل ايه في سبيل ايه ان كل الوقت ده يمر ده رحم الله من قال يا ابن ادم ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما سيدنا الحسن البصري بيقول ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينادي يا ابن ادم اني يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني الحق خد يلا اشتغل اشتغل طيع اطع الله عز وجل اعمل خير فاني لا اعود الى يوم القيامه مش هتشوفني لو عينك غمضت عليا الا يوم القيامه فخلي بالك آه، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء قط ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي ولم يزد فيه عملي فانا قاعد طول النهار اتدرب وبعدين العب اتدرب والعب اتدرب مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده ده ده ده حياتي كلها لعب فخلي بالك عايز تلعب اه في ضوابط شرعيه ما تضيعش الوقت كله في اللعب لا لا ده انت انت بتروح تصلي ورا ال- ال- الامام لو طول شويه صغير نقول له ايه الحق وما ما طولت ليه و- وخف يا اخي ومش ب- بخف في الصلاه مش عارف اقف في صلاه 10 دقائق ولا ربع ساعه ورا امام وقاعد ساعه ونص اتفرج على ماتش ده هو الماتش ساعه ونص غير اللي بيعيدوا فيه غير اللقطه عماله تتعاد مره واثنين وثلاثه وحاجه غريبه انا مش فاهم يعني الكره طلعت out خلاص out قدر الله ما شاء فعل ايه المشكله ها يعيدها من جنب ومن هنا ومن فوق ومن تحت طب بتعيد ايه بتعيد ايه صاحب بيقول لك ما تسيبهم يا اخي يعيدوها يا حبيبي طلعت out ما تسيبهم يا اخي يمكن تخش ربنا يسهل في الاعاده الرابعه ولا الخامسه كان ربنا يدخلها شقه هتخش ازاي يا ابني كل ده وقت ضايع انت بتضيعه خدت منه ايه كسبت ايه واحد شاط كره وطلعت بره خلاص شاط كره ودخلت جون ايه المشكله يبقى ما ضيعش وقتي اتنين ما ضيعش الصلاه صلاه النهارده الماتش شغال وبعدين يروحوا جايبين لك ايه على الشاشه حان الان ميعاد الصلاه طب انت بتتكلم مين مش اللي بيصلوا دول مش مش اللي بيلعبوا دول مسلمين طب ما تقول لهم الكلام ده. انت يا حكم لما تصفر وتوقف الماتش فيها ايه ما واحد وقع صفرت ووقفت الماتش ها آه حصل اي حاجه من الجمهور بتوقف الماتش في تغيير لاعب بتوقف الماتش لا طب ما توقفش الماتش ليه لاقامه الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح هي دي اللي فيها الفلاح الصلاة لكن ده لعب انا اقول لربنا مش فاضيين يا رب مش فاضيين احنا للظهر ولا للعصر في ماتش دلوقتي في لعب دلوقتي احنا بنلعب احنا يا ربنا بنلعب دلوقتي مش فاضيين للصلاة بالله عليك ده كلام في واحد يقول كده بالله عليك ما يقف الماتش عشان الناس تصلي ده اولى ده اولى سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله في البخاري ومسلم قال الصلاة على وقتها أول ما تسمع الأذان تصلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا سورة النساء موقوتا يبقى تخلي بالك مش نبص نلاقي اللعيبه قاعدين يلعبوا والاذان اذن طب هو طب انتوا ايه مش مسلمين؟ ما تقف وقفوا الماتش وقفوا صلوا حتى قدام الناس كلها كده يبقى قدوه حتى على الاقل الشباب لما يشوفكوا كده ها، ما هو للاسف الشباب بي- بيقتدي بيقول لك اه لاعب حلق شعره بنك اعمل بنك حلق هنك اعمل له هنك آه، ما- ما- ما- عمل انسيال اعمل له انسيال آه، عمل مش عارف حزق نفسه احزق نفسي والله انت حر القدوه اللي بيقتدي بيك ده هتاخد سيئاته ومعاصيه وحتى بعد ما تنزل تربتك سورة ياسين إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يبقى لو واحد اقتدى بيك في الغلط والعياذ بالله ولو اقتدى بيك في الخير من دعا إلى خير كان له مثل أجر فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي بيقتدي بيك في الشر دوت والحاجة الوحشة هتاخد أنت سيئاته ما أنت اللي خليته يعمل كده أنت اللي لبسته انسيال في راجل يلبس انسيال ويلبس ذهب محرم عليه في راجل يعمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ها والنهارده بعض اللعيبه بيعملوا كده ده في لعيبه عاملين ضفيره ورا زي الحصان كده وطول ما ماشي عماله الضفيره عماله تلعب ورا والناس يقول لك يا سلام شوف نفسي ابقى زيه كده والله يا ريت والله طب ان شاء الله هبقى اربي شعري انا اه طب ما دي هتاخد سيئاتها تعصيها فخلي بالك خلي بالك من الامر ده وبعدين اخي اللاعب زي ما قلت لك انت بتلعب اللي انت بتعمله ده اسمه لعب وانت اسمك لعيب لعيب يعني بيلعب بيجيد اللعب يعني لكن طلعت نزلت ده ايه لعب ده مش جهاد بقى ده مش جهاد في سبيل الله دي مش معركة حربية دي خلي بالك لأن الألفاظ النهاردة للأسف للأسف بيطلقوا على الكورة ألفاظ المعارك الحربية وألفاظ الجهاد وأصبح الشباب النهاردة بيفرغ طاقة الجهاد في الملعب في الكورة في اللعب إزاي بص قبل الماتش ها الجرايد تطلع علينا بقى المعركة ايه الفاصلة الجرنان الثاني المعركة ايه الحاسمة ايه فاصلة ايه حاسمة هتحسم ايه يا حبيبي هتحسم ايه حتى ده لو غلب ايه يعني غلب ايه يعني حط كورة بين ثلاث خشبات ايه المشكلة يا سيدي واد حريف جدع حلو حرك فهلوي بيرقص وداخل يمين و- ايوه ماشي ايه المشكلة ايه المشكلة لكن ده بيشتغل ايه في الحياة بعد كده ده لو واقف على مكنه بينتج ماشي ده لو بينتج انتاج اه وبعد كده يلعب ماشي لكن هو طول حياته عمال يرقص ويطلع يحط عشان يحط الكوره بين ثلاث خشبات ايه ده ايه ده يا ربي سبحان الله وتشوف بقى اللي بيذيعوا بقى ولا معركه حربيه اه وطالع بيها طالع بيها جول ويزعق ويصرخ يقول لك ايه جول وجول وجول وجول لا مش ثلاثه هم هو واحد يا حبيبي هو واحد جول جول واحد بس مين قال لك جول وجول وجول ايه ده إيه مين قال وبتصرخ ليه كده يا اخويا انا شايف يعني انت هدي نفسك بس الله يكرمك الموضوع بسيط يا حبيبي دول بيلعبوا يعني واخد بالك قاعد بيلعبوا بالدقيقه للتاني يعني انت ايه مالك مالك كده في ايه مالك ما- عمال تصرخ وتصوت وتقوم وتقعد و- وفي راجل محترم يقوم يقف- يقف يرقص ويعمل كده اهوت في الملعب بالله عليك لو ابنك شافك يقول لك ايه يا بابا انت بتعمل كده ليه يا بابا ترقص ليه يا بابا كده ها تقول له اصل احنا يا ابني حطينا جول لا اله الا الله ويخلص الماتش من هنا والناس تطلع في الشوارع والعربيات والرايات وبعدين ربنا يعزك يجيبوا حمير ويع- ويع- ويعملوها يجيبوا حمير ويعملوها زي الفريق الثاني قال يعني دول الفريق الثاني والنصر والفوز بص الالفاظ الفوز النصر النصر هزيمة ساحقة لإيه يا حبيبي احنا فتحنا القدس احنا فتحنا القدس حررنا القدس ها والله العظيم كان المسلمين بيقتلوا في القدس واحيانا في الكسوفه وبوسنا والهرسك وافغانستان والناس كانت طالعه بالرايات تقول لك ايه خدنا الدوري وخدنا الكاس مش عارف مين عملنا ايه ونحتاس ون- ايه ده ايه ده ايه ده وبص بقى الكلام كمان كلام معارك مش كلام لعب من راس الحربه بص راس الحربه بص من قلب الهجوم قلب الهجوم هجوم هجوم من قلب الدفاع دفاع هجوم دفاع راس حربة الروح القتالية لا بديل عن النصر لا بد من الفوز ايه يا اخوانا ايه الموضوع دي كورة يا ناس دي كورة كورة يقول لك شاط الكرة كالقنبلة ضرب صاروخ ارض ارض قنبلة صاروخ يا ربي دي كورة يا ربي يا ربي دي كورة لكن الشباب بقى مم. قاعد يفرغ طاقته ويقول لك شفت بقى شوف انتصارنا شوف فزنا فوز واخد بالك وقال يجي بقى تاني يوم ما يروحش المدرسه ولا يروح الكليه ولا يروح الشغل ليه اصل اتهزمنا امبارح ولما اتهزمنا آه انا بقى هروح الشغل آه هحط وشي في الارض كلهم بقى ايه الناهخي شفتوا هزمناكم وكذبناكم يا رب ده المسجد الاقصى اسير المسجد الاقصى اسير واحنا ولا في دماغنا واحنا ولا في دماغنا لا وتبص على ايه بقى يقول لك الفزنا انتصرنا سحقنا كام هاتريك ثلاثة ومش عارف ايه وبتاع وبعدين يدوم كاس طيب انت لعبت وخدت كاس ايه المشكلة يا حبيبي ايه المشكلة ايه القضية لعبت وخدت كاس ايه القضية ها تمسك الكاس ويعملوا كده والناس بقى وبعدين ياخدوا الكاس بقى وبوس فيه بقى وبوس في الكاس وبتاع لا ده حسن بن سلام ايه هو ده حجر اسود اخويا بتقبله ده ولا ايه؟ المسلم منهي عن تقبيل اي شيء الا الحجر الاسود الحجاره والكاسات والكلام ده سيدنا عمر بن الخطاب يقول وهو بيقبل الحجر الاسود اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والله لولا النبي قال لي قبل الحجر الاسود ده ما كنت هقبله فانت بتقبل ايه ايه اللي انت بتبوسه ايه القيمه قوي يعني في انك انت تمسك ده كده وترفعه يا رب يا راجل ارفع المصحف طب ارفع المصحف كده ربنا يعزك يا رب ولا تهن ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سوره ال عمران ارفع مصحف الله كتاب الله كلام الله عز وجل عملها عندنا والله يا اخ الله يبارك له يا ربي كان في السله وبدل ما يرفع الكاس راح رافع المصحف فطبعا رفعوه المهم لكن انت ارفع المصحف ارفع المصحف عز كلام الله عز دينك انما ماسك كاس وعمال ت- ترفع الكاس فوق ويشدوه من بعض و- ويلفوا بيه الملعب كله ويمسكوه كل واحد بتبوس فيه بتبوس فيه ليه؟ ليه بتبوس في ايه؟ بتبوس في ايه؟ البوسه دي هتحاسب عليها امام الله انت بت... بت... بت... بت... بتعظم ايه ولا وبعدين ايه الموضوع يا ناس لا يا ربي سبحان الله سبحان الله والله انا هقول هذا الكلام مش من منطلق يعني عشان تعرف بس ان الموضوع بسيط انا كان في فريقين اخوه بيلعبوا مع بعض نلعب بقى، اسمه لا نلعب ماشي لكن بالضوابط ها ما يلهنيش عن ذكر الله ما يلهنيش عن الصلاه الكلام ده يعني وجاء اخ طلع يجري بالكوره وعايز يحطها جول تخيل الاخ اللي واقف جول قال له ايه قال له انتظر يا اخويا وقفوا البتاع ده استنى انت انت عايز ايه يا اخويا انا شايفك جاي تجري من هناك يعني وتعب نفسك وبتاع عايز ايه قال له عايز احط جول قال له خلاص والله لا تحط جول اتفضل وساب له الجول يحطه وحط شاط الكوره دخلت جول بس قال له يا اخي انا دخلت السرور عليك قال له الحمد لله جزاك الله خير ايه المشكله يعني بضرب لك مثلا كبر مخ مش بقول لك يعني الجون يسيب لا انا بقول لك يعني ايه الموضوع يعني واحد شاف حطها جون ايه طلع يجري عامل لنا كده ويجري ورا الملعب ويجري وراه طب راح اروح فين هيروح ما هيخش تاني وبعدين يقع على الارض ويروح متكومين عليه ومش عارف ايه وب- إن دي بتدي تخلي الشاب بقى يبص يقول لك يا يعني الموضوع مش عارف ايه الموضوع ايه الب- ايه الموضوع ايه الموضوع والله في ماتش بيلعبوا اخوه برضه اخ بي- بي- بي- بيشتغل لهم حكم ومش عارف حاجه قال لهم خلاص انا احكم لكم وخلاص يعني ايه المطلوب قال ده ما الكوره تخش هنا خلاص خلى واحد طلع من نص الملعب وراح مصفر جول قال له طب ودي ايه دي بقى؟ قال والله انما الاعمال بالنيات مش مشكله انا هحسبها له جون وهو كان طالع عشان يحطها يعني انا بضرب لك امثله كبر مخك يعني موضوع مش مش زي ما انت متخيل يعني شوت وحط بين ثلاث خشبات وحطناها وتعالى بقى بص بقى شط الكوره وبعدين مثلا الحكم قال مش جون ولا اوت ولا ايه المشكله يطلع يجري على الحكم ويصرخ والجماهير تهيج في الملعب وممكن ناس تقع وناس تموت وتقتل في سبيل ايه في سبيل ايه ايه القضية ايه المشكلة ايه المشكلة كبر مخك انا بقول لك ده لعب لعب وانت لعيب وده احنا بنلعب احنا بنلعب ناخد الكرة عقيدة عقيدة اشتم بيها الحكم واسبله واضرب حكم او اخول اخلي اخويا طالع وعدى مني اروح قصه واعمل له عاهه في رجله ولا عاهه في جسمه أ- اعوره ليه ليه الله ما تسيبه يا اخي يمشي لا حول ولا قوه الا بالله الله يقول سوره الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا تضرب اخوك المسلم وت وت وت وتكسره وتعوره او تعمل فيه عاهه هتحاسب امام الله عز وجل ليه عشان لعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره ما تضرش اخوك وتاذيه هتحاسب امام الله عز وجل ما الموضوع بسيط زي ما اقول لك موضوع لعب وانت بتلعب طيب آه لا تلهي عن ذكر الله ذكر الله ذكر الله واسمى ذكر لله الصلاه لما تيجي زي ما قلت لك مش يحطوا لنا على الشاشه حان الان ميعاد الصلاه بس وروحوا شارين اللي- اللي- اليافطه ليه اصل الماتش ده ماتش مهم جدا جدا جدا طب ما كنت بتجيبوا الاذان وتجيبوا كلمات الاذان يقول لك لا ممكن نجيبها لك نخش جون في الوقت ده كسبنا ايه من الاذان الله يا ربي وتلاقي الناس اللي بيقعدوا يتفرجوا بقى اول ما يجي الاذان في الماتش كلهم بيعملوا ازاي ياه مم. مالك في ايه ده الاذان وده وقته الله ايوه وقته ايوه ده وقته ده وقت الاذان اللي هو وقت الصلاه سيب اللي في ايدك حي على الصلاه حي على الفلاح روح صلي يقول لك لو ده وقته الله امال وقت ايه يا حبيبي ده وقت تضييع ده وقت كره وقت الناس عماله تلعب والعياذ بالله سيب اللعب وروح صلي سيب ال- ال- ال- ال- اللعب اللي يخليني في لهو عن ذكر الله عز وجل ساعة ونص واتفرج على ماتش تاني ساعة ونص يبقى ثلاث ساعات وبكرة كمان لسه ساعة ونص ايه ده طب بالله عليك لو عشت 60 سنة جمع عمر الساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص يعملوا معاك كام سنة؟ كام سنة؟ فكر كده كام سنة هتلقى بيهم الله وتقول له اه كام سنة كنت قاعد اتفرج على كورة اتفرج على لعب يا ناس يا ناس ده لعب ده لعب ده في النهارده رجال بيطلقوا نسائهم عشان الكوره ما هو للاسف للاسف اصبحت الكوره عقيده عشان كده انا هونت لك منها وقلت لك إن الحكم اللي قال يخش جون هو لسه ما راحش واللي انت- قال اخوه ده- بهون لك ليه لانها للاسف الكوره بقت عقيده بقول عقيده عند الناس النهارده بدليل واحد يقول لي لا ما تكبرش الموضوع قوي مش عقيده لا عقيده بدليل انا بضيع صلاه في سبيل الكوره يبقى انه الاحسن عندي ها بطلق مراتي علشان الكوره بقول لها انت بتشجعي نادي ايه وانا بشجع نادي- مش هتشجعي النادي بتاعي طيب تقوم مراتي تغيظني في مره تقول لي بس غلبناك يلا مش عارف ايه طب طب انت طالق يلا والله ما انت بايته فيه ها اطلق مراتي علشان كوره مش بالخيبه اضرب مسلم واذيه عشان كوره ها اصل احنا بنشجع الفريق ده فنقعد في حته لوحدينا انما التانيين دول في حته لوحديهم ونخش معانا الطوب والازايز والبو... يلا اضرب اضرب اكسره ما هو اضرب ده اخوك المسلم ده اخوك المسلم يقول لك ما اعرفوش ده ضدي ده بيشجع النادي التاني ده ضد ضدك انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم سوره الحجرات فاصبحتم بنعمتي اخوانا اخوه فين في النادي في اللعب ولا اخوه في الله في العقيده ازاي تضرب اخوك المسلم ازاي تعوره ازاي تقوم مظاهرات وروحوا كابسين على بعض ضاربين بعض ليه ليه ده عدوك ده ده اخوك المسلم ايه اللي كرهك فيه كوره لا اله الا الله والله بتسب دين في سبيل الكوره وانا باقسم بالله وتلاقي مسلم يسب الدين في سبيل الكوره في سبيل الكوره عشان كده بقول لك بقت عقيده والفقهاء قالوا من سب الدين فقد كفر من سب الدين فقد كفر حتى لو مازحا فيش سب دين تسب الله تسب دين الله ان الدين عند الله الاسلام والعياذ بالله وتقول لي انا راجل مسلم طب ليه سبيت دين محروقه يا اخي الكوره يا اخي لا اله الا الله ده كلام علشان كوره اسب دين واخش جهنم والعياذ بالله ويسب دين لمين يمكن للفريق اللي هو بي- بي- بيشجعه واحد قال مش عارف طلع وانفرد بالجون ما عرفش يحطها يروح سبب له دين والعياذ بالله او يسب دين لحكم نتيجة انه حكم ف- قال على على على لعبة كذا او كذا او يسب دين لواحد مسلم اخوه في الله لانه مش بيشجع النادي بتاعه او ضده في النادي او كذا او كذا او كذا مين يقول كده مين يقول كده ده في واحد مات مات في سبيل الكورة دي والعياذ بالله والله انا يعني حزين عليه والله ماتش كورة ومش عارف الفريق اللي هو بيشجعه حط جون حتى زوجته اللي بي- اللي بتقول لي بتقول لي قاعد في الصاله بيتفرج دخلت اعمل له كوبايه شاي فجيت لقيته صرخ صرخه قام قال جول وراح واقع على الارض نقوم فيه مفيش توفاه الله توفاه الله من يظهر انفعال شديد جاب له انفجار في المخ ولا ايه ما تفهمش طب وايه يعني اللي انت عملته يعني طب طب يبعث المرء على ما مات عليه ها، بالله عليك ده يبعث في الاخره قدام الله يقول جو. الناس كلها طالعه للقاء الله عز وجل الحساب وده جو. تعالى يا حبيبي مالك آه، في ايه يا اخويا آه، جول ايه يا ابني جول ايه يا سيدي اللي انت بتقول عليه احنا دلوقتي قدام الله في اخره وفي جنه وفي نار وفي مساء مفيش مفيش في خلاص اصبحنا مهاويس كوره اصبح مخنا في رجلينا الناس تفتح الجرايد اول ما مش, مش مثلا يشوف الاخبار يشوف النظام ايه يا اخي افتح القران الاول واقرا القران لا ده بيفتح علشان يشوف عشان يقرا اللي شافه امبارح طب ما انت شفته حبيبي ما انت شفت خلاص انت اللي بتقراه ده اهو ما تضيعش وقتك بالله عليك لو كل كلمه بتقراها في الجرايد من وفلان آه، وقد آه، انفرد بالمرمى واودع الكرة على يسار الحارس مسجلا الهدف الكلمات دي لو بدلتها في المصحف تخلص المصحف في قد ايه تختمه في قد ايه ها تختمه في قد ايه انما شاغل نفسك بالكوره وبالماتشات وباسماء اللعيبه بالاحتياطي وما انتش حافظ حاجه في كتاب الله هو اقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقال وانت بتسرح في المرآة ايه تقول لي مش عارف لما يضيع منك حاجه تقول ايه زي معلمك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تقول لي مش عارف امال عارف ايه امال عارف ايه اخي اخي اللعيب اخي اللعيب انت بتلعب فاتقي الله في نفسك واتقي الله في وقتك واتقي الله في اخوانك وخليك قدوة صالحة حافظ على الصلاة تمسك بدينك وهون على الناس الموضوع يا اخوانا مش مشكلة يا اخوانا احنا لعيبة يا اخوانا بنلعب ما- مش مش مش كده تعملوا ايه ايه ليه الهيصه دي وليه إيه؟ وليه الشتيمه وليه السب وليه الطلاق وليه وليه وليه هون على الناس و- وبين بين لهم انك انت عشان انت تبقى قدوه ليهم اهو يعني الموضوع مش مش مش للدرجه دي يعني هكذا اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته